بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد طبعا أنتم تعلمون أن مسألة إصرار أوروبا على التهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويره بالصور البشعة المستهجنة لا يمثل عملا فرديا قام به رسام أو كاريكاتير وإنما يمثل ثقافة أمة ده اعتقادي ولقد كتبت عدة ورقات تمثل بحثا صغيرا في هذه المسألة أذكر لكم فكرة هذا البحث الذي سميته لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجعل منه بعض المتفرقات عسى الله تعالى أن يوفقنا جميعا هو في عدة قضايا القضية الأولى ضرورة الإيمان بالله وحده لا شريك له وهذا معنى لا إله إلا الله ثانيا ضرورة الإيمان بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا معنى أن محمد رسول الله القضية الثالثة النصرانية الدين والحضارة الناس دول دينهم إيه وحضارتهم إيه رابعا لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالنسبة للقضية الأولى طبعا هذا البحث موجه لمن بالضبط موجه هذا الخطاب لمن آمن بالله وبالموت وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار وهؤلاء هم أهل الكتاب لا سيما من النصارى وهم أكثر سكان الأرض كما يوجه هذا الخطاب أيضا إلى الذين تذبذبت عقيدتهم بل إلى الذين لا يؤمنون إلا بالمادة إلها فمبتداهم ومنتهاهم وألفهم وياؤهم هي الدنيا فقط إلى هؤلاء جميعا بل إلى المسلمين تذكيرا وإرشادا يكون هذا العمل القضية الأولى للإيمان بالله وحده لا شريك له فالله تبارك وتعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم أتيت بآيات كثيرة موجهة لأهل الكتاب في القرآن مثل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وكقول الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الآيات طبعا خطاب لهم إن أنتوا إذا كنتوا تؤمنوا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد فلابد أن يكون قولكم هذا يوافق عقيدتكم هذه العقيدة التي تتصور أن رب السماوات والأرض القوي القادر خالق كل شيء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة دي عقيدتهم تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض وتنام فالتحن ببطنها وقام هناك تسعة أشهر شما عيسى هو الله مش كده فازاي بقى ان هو يكون بقى في بطن امه اللي هي بتأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض وتنام فلتحمل بطنها وقام هناك تسعة أشهر في رحمها تخبط في أحشائها ما بين الدم والبول ونحوه ثم يخرج إلى الدنيا فينام فينام وكلما بكي ألقمته ثديها ثم ينتقل بين الصبيان إلى المكتب ليتعلم عندهم في الإنجيل إن المسيح الصغير كان بيذهب إلى الإيه؟ إلى المكتب ليتعلم ثم يؤول ذلك إلى لطم اليهود خديه وصفعهم قفاه يعني اليهود لما شافوه في المكتب ورأوا عليه علامات العظمة فصفعوا قفاه ولطموا خديه وبصقوا في وجهه ثم بعد ذلك عندما أرادوا أن يقتلوه وضعوا تاجا من الشوك على رأسه بعد أن ركبوه دبة وربطوه بالحبال وبعدين سمروا يديه ورجليه على خشب وهو يصيح ويبكي وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب هذا هو الله ينفع ينفع تكون والله هذا هو الله الله الذي خلق السماوات والأرض وقسم الأرزاق والأجال لكنكم هداكم الله قلتم اقتضت حكمته ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحق بذلك العذاب والسجن في الجحيم ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه بل وسائر الخلق فيخرجهم من سجن إبليس فإن روح آدم ونوح وإبراهيم وسائر الأنبياء كانت في سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه من سجنهم بتمكينه أعداءه من صلبه وفعل ما فعل ليكثر خطيئة آدم التي انتقلت إلى أولاده فأراد أن يمسح بدمه هذه الخطيئة ده كلام الايه نصر فهمنا اخواننا كلامهم ده فيكون الرد هذا هو الله الواحد الأحد وأين كان العالم وتدبيره في هذه المرحلة لو كان هو اللي خلق وعمل طب في أين كان العالم قبل إيجاد عيسى وأين كان قبل خلقه ويا ترى هل استأذن لو قالوا أن له أب يعني هل استأذن الابن والده في تمكين اليهود من صلبه وهل أذن له أبوه الرب يعني أبو, أبو الرب يعني أبو المسيح أذن له إن هو يتصلب يعني هل هو استأذن أبوه في الصلب ولا ما استأذنوش استأذن ولا لم يستأذنه وهل استأذنه في تمكين اليهود من صلبه وهل أذن له أبوه الرب وما الأدلة على ذلك هل الأدلة ما الأدلة أنه استأذن أبوه في الصلب وما الأدلة أن أبوه رضي بهذا الصلب ولو كانت عقيدة الفداية حقيقة كما يؤمن النصارى فمعنى ذلك والفساد العريض المنتشر في الأرض من القتل والزنا والغصب لأن الناس سينغمرون في ذلك معتمدين على أن يسوع الرب سيتحمل عنهم ذلك طالما أن هو بقى كل خطيئة هو بيكفرها بالصلب احنا ايه نزن ونشرب الخمر ونخ نعمل كل حاجة لأنه سيتحمل هذا وهنا سؤال مهم جدا ما بال البشرية قبل يسوع حيث عوقبوا بالنار وظلوا فيها ألاف السنين حتى صلب يسوع أليس هذا ظلما لرب الأرباب يعني هما بيقولوا إن كل الناس قبل اليسوع كلهم كانوا في نار إبليس كلهم كانوا في نار إبليس حتى الأنبياء والأولياء كله كانوا في نار إبليس لغاية لما جاء يسوع فطلعهم من هذه النيران أليس هذا بظلم اشمعنى الناس كلها قبل يسوع كلهم يتحبسوا في نار إبليس يعذبوا فيها وقت لما يجي أليس هذا ظلم لهذه البشرية قبل إيجاد المسيح طيب من جملة ما يعتقدون في المسيح عيسى مريم أنه الرب وعندهم في الصحيح بتاعتهم بيقول المسيح الذي رآني فقد رأى الآب وعندهم أن المسيح عيسى حل في الرب وأن رب جل حل في المسيح والعجيب أن تقرأ النص الآتي نقرأ هذا النص بيقول أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم ده في في يوحنا الإصحاح ال14 بيقول أنا في أبي وأنتم في أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم بيقول كده وبعدين بيقول برضه في الإصحاح 17 أنا فيهم أنا فيهم وأنت فيا وبيقول أيضا إله وأب واحد الكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم يعني إذا كان هو في الرب وإحنا فيه يعني بنص كلامهم هو في الرب وإحنا فيه يبقى إحنا فين في الرب فإذا كان هو في الرب فبقى هو رب وإحنا فيه يفرض يبقى الناس كلها إيه أرباب في كلام كثير يعني نقله من بيقولون إن الأب أجري له ما كان به خارقا وكان به ربا وإلها كإحياء الموتى وإشفاء المرضى يعني عيسى ده كان رب لأن هو شاف المرضى وأحيا الموتى الجواب إن عندكم في كتبكم ما يدل على أن غير يسوع كان يفعل ذلك فإما يوشع أحيا الموتى أحيا الموتى وهذا موجود في إصحاح مرقس وذعل وكان وأيضا إلياء وهذا أيضا موجود في إصحاح مرقس وفعل ذلك حزقيان أحيا جيشا عظيما بأكمله كما في حزقيان إصحاح 37 أفلا تجعلون يوشع وإلياء وحزقيان آلهة أيضا إذا كان عيسى هو أحيا الموتى فصار إلها فإن حزقيال ويوشع وإلياء دول كلهم برضك إيه أحيا الموتى بل إن حزقيال أحيا جيشا عظيما بأكمله فبرضك يبقى دولت إيه آلهة إلى آخر المذكور إلى آخر المذكور بالنسبة لل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هناك كلام طويل في صفته و... ودلالاته عليه الصلاة وآله وصحبه وسلم وبعض دلائل إعجازه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ضمن هذه الأشياء التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أشياء ملزمة يا ترى هل كان محمد يعرف الغيب بتعليم علمه إياه بشر أم هو تخمين وظن إنه أمي لم يعلمه أحد ولم يخرج من مكة إلا مرتين للتجارة وعاد سريعا فمن علمه ذلك وكيف علمه تفكروا أيها العقلاء ثم أجيبوا علينا هدانا الله جميعا الحق أيضا ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء به القرآن من قصص السابقين الأنبياء كآدم ونوح وزكريا وإدريس وموسى وعيسى وما حثم أقوامه من الاستجابة والتكذيب وكيف كانت العاقبة يا ترى من علمه هذا جميعا وهو الذي لم يعلمه أحد ما تزعمون أن نصارى أو يهود كانوا مكة هم الذين علموه ذلك يعني هم بيقولوا أن الحاجات ديت كان في هناك ناس نصارى ويهود في مكة هم اللي علموها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي قالها بتعليم اليهود والنصارى له طيب ماشي يا ترى هل سيعلموه أمور الغيب هل سيعلمونه التشريع والأحكام أحكام التجارة من العقود والشهادة وأحكام الأسرة والقتل وأحكام الأسرة والزواج والخلع والإيلاء واللعان والطلاق والمتع والعدة هل علموه ذلك هل علموه حادثة الإسراء من مكة إلى فلسطين من مسجد الحرام من مسجد الأقصى هل علموه مثل قوله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن الآية هل علموه العتاب في قوله عبس وتولى الآية القصة بتمامها هل علموه معاتبة الله تعالى في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه هل علموه توعد عمه أبي لهب بالنار في قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ثم كيف يعلموه ذلك والخلاف واضح بين الكتاب المقدس عند النصارى واليهود وبين القرآن ثم جبت بعض الأشياء الموجودة ثم هذا الإعجاز العلمي الذي أخبر به القرآن وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فلقد خلق الله الإنسان الأول من الطين ثم خلق الإنسان متولد من أبويه من النطفة التي استقرت في قرار المكين والرحم ثم انظر إلى مراحل خلق الإنسان هذه المراحل التي دل عليه العلم الحديث يا ترى من ذا الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أهم رهبان النصارى واليهود أم هم الجنة والشياطين سبحان الله وفي بقى إلزامات كثيرة من علم محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا وهو الأمي ابن الصحراء ليس خريج أكاديمية علمية وليس له أساتذة فلاسفة أو كونيين يعلمونه ذلك هل فكرتم وتدبرتم ذلك ثم لو كان علمهم معلم فمن هو ومتى ذلك وهل ما تعلمه يرقيه لأن يخبر بهذه الأخبار ثم لماذا لم يخبر بهذه الأخبار لعشرات السنين إلا بعد سن الأربعين يعني لو قعد يتعلم في مكة ليه ما أخبرش إلا بعد سن الأربعين لماذا حبس علمه ومعارفه إن كان قد علمه معلم في زعم بعضكم لماذا لماذا حبس علمه ومعلمه ولم يطلع غيره عليه إن الذي علمه وهذب أخلاقه الله الذي ليس كمثله شيء لم يدخل في خلقه ولم يكن جزءا من خلقه تعالى الله هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ونعد بل إيه بعض الأقوال المنصفين من أهل الكتاب أيضا مذكورة في كتاب خطير جدا الكتاب ده يعني, يعني لو الإخوة حصلته كان موجود طبعة الكويت لواحد اسمه إليكسي جورافسكي اسمه الإسلام والمسيحية ده مستشرق روسي بس خطير كتاب خطير جدا راجل منصف ورجل تشعر أنه كاد أن يسلم ما أقولش أنه مسلم بقول كاد أن يسلم بيقول في هذا الكتاب كان تأثير الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى شاملا ميادين كثيرة ومهيمنا على جوانب متعددة ويمكن القول أن هذا التأثير عم بدرجة كبيرة أو صغيرة مستويات الحياة الأوروبية جميعا ونال أكثر المجالات والبنى اختلافا وتبعدا بما في ذلك النواحي المعيشية والتجارية والاقتصادية والتقنية والسياسية والأداب والعلوم والفلسفة والدين يعني الدين الإسلامي ده هيمن على أوروبا في كل هذه المناحي بعد كده النقطة الثالثة النصرانية الدين والحضارة الملخص عشان يعني لا أطيل عليكم إن المسيح توفي رفع الله عز وجل رفع الله تعالى إليه والوفاة ليس المقصود بها الموت ولكن وفاه الله تعالى أجله في الدنيا ثم رفعه إليه دون موت ليعود في آخر الزمان حكما عدلا قصة يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويدخل الناس في دين الله تعالى ولا يبقى في الأرض إلا دين واحد ودين الإسلام رفع المسيح وترك التلاميذ وتلاميذ المسيح كان حالهم عجبا يعني مثلا في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس أن المسيح كان مع تلاميذه وكانوا إثنى عشر تلميذا فأحاطته الشرطة واليهود وشرطة اللي هم الرومان لأن الدولة كانت دولة رومانية وثنية فقال المسيح من يرضى أن يلقى شبهي عليه ويكون في الجنة من يرضى منكم أن شبه يلقى عليه ويكون في الجنة فسكتوا إلا واحدا إلا واحدا فرفع الله تعالى المسيح عيسى من قوة كانت في السقف خلاص اترفع ولم يجدوه وألقى الله تعالى شبهه على هذا الرجل فدخلوا عليه فأخذوه وصلبوه وظنوا أنه قد صلبوا المسيح ولكنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما قال ربنا سبحانه تلامذة المسيح انتشروا في المشرق انتبهوا للتسلسل ده انتشروا في المشرق لا سيما في بلاد الشام ومصر يعني مصر والشام كان فيها تلامذة المسيح ولذلك المسيحية أو النصرية انتشرت من مصر ومن الشام بعض النصارى ذهبوا إلى أقصى الشرق إلى الهند وبعضهم ذهب إلى الشمال إلى أوروبا إلى أوروبا الذين ذهبوا إلى الهند النصارى الذين ذهبوا إلى الهند خلطوا عقيدة النصارى بعقيدة البوذيين والزرادشتيين وهي عقائد وثنية فصار هناك مزيج من النصرانية الوثنية الهندية مزيج من النصرانية الوثنية الهندية يبقى ده أول مدخل من مداخل الدين النصراني إذا هناك أثر هندي وثني في الدين النصراني طب الناس اللي راحوا أوروبا أوروبا ساعتها وثنية ففي هناك إله الطب وفي هناك إله الصيد وإله الحكمة يعني أثينا لعاصمة إيه دلوقتي اليونان أثينا ديت دي أنثى دي إلهة الحكمة والفنون الحكمة والفنون لها إلهة إذا في هناك إله وهناك إيه إلهة إله الطب وإله الصيد إله الصيد أرطميس ده إله الصيد عند اليونان والرومان طيب إله الطب إسكيليبوس ده إله الطب طيب نعم عندكم بقى ده مش عارفينه ومش عارفينه مش عارفين ازاي ناس دكاتره ديونيوزوس ده إله الخمر عند اليونان ماشي هيجيا إلهة الصحة عند اليونان وهي ابنة إسكلبوس إله الطب يعني إلهة الصحة ديت يعني إله الطب خلف بنته وبنته ديت إلهة الإيه الصحة شوفوا العقول طيب زوج ده سيد الآلهة عند اليونان سيد الآلهة عند اليونان هرمس ده ابن زوج وهو إله التجارة يعني الكبير الآلهة عند اليونان خلف إله وقال له أنت إله التجارة لا التجارة كلها تجارة الحديد والأسمنت والطوب ده كله دي بتاعك انت تبعك انت ده طيب هيرا ده زوجة زوج وإلهة الزواج عند اليونان برضه الزوج له إيه إلهة برضه سبحان الله هم طبعا بيهتموا جدا بالمرأة اهو يعني الزواج ما قالوش له إله له إيه إلهة واخد بالك إزاي طب هرقل ده نصف إله هرقل ده نصف إله في الميثولوجيا الرومانية وهو إله الزراعة والتجارة والجيوش الرومان غير اليونان الرومان بعد اليونان فالرومان بقى جمعوا سلطات كبيرة جدا بقى هرقل ده في ايده بقى هو اله بقى الزراعة والتجارة والجيوش السلم والحرب في السلم هو الاله يزرع لهم ويتاجر وفي الحرب هو يقودهم في الايه في المعارك طب وهادس ده اله الجحيم خطف الالهه بالسفونه يعني كان في الهه هو الخاطف اللي هو اله الجحيم ده يا الهي تصورهم يا اخوانا الناس دي وشوف ربنا كان بيخليهم على وجه الارض ياكلوا ويشربوا ويجعل لهم فلوس ومباني واموال وابناء ما ارحم الله عز وجل والله يعني كل حاجه علوها اله ارايتم ايها العقلاء فالاله العظيم له انداد وله اولاد وله زوجه ويتبعض وتجسد في الأساطير والحكايات الوثنية القديمة التي امتدت إلى الموروث الثقافي النصراني في العصور المختلفة إلى عصرنا هذا فهذا بيرسل وهو بطل أسطوري يوناني ابن سيد الآلهة زوج قطع رأس ميدوزا الوحشي الخرافي وذلك بمساعدة إلهة الحكمة أثينا الله شوفوا كما تمكن من تخليص أندروميدا من التنين وتزوجها آه ده تصور كده وهذه الآلهة لها تصاوير ونقوش تأثر بها النصارى بل إن الرسام الإيطالي بولو تشلي المتوفى سنة 1510 استوحى هذه الوثنية القديمة في لوحاته التي تزين جدران الفاتيكان إلى الآن إلى الآن كل اللوحات المزينة بها جدران الفاتيكان صور الآلهة ديت والحروب اللي بينهم دي موجودة إلى الآن إذا لعجب أن نرى النصارى هداهم الله يصورون المسيح عيسى بن مريم وأمه وأن الإله العظيم تجسد في شخص المسيح بل يصورون الملائكة في صورة إناث لهن أجنحة مليح الوجوه يحطن بالعذراء ووليدها ولا نعجب عندما يزعمون أن الله له ولد له شريك فهذا أثر من آثار الثقافة الوثنية اليونانية والرومانية القديمة ولذلك تندر بعض العقلاء النصارى بتأليه عيسى بعض العقلاء من النصارى كان بيضحكوا على النصارى في مسألة تأليه عيسى يقول فولتير المفكر الفرنسي المعروف إن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء ده مثلا الأثر ال- الوثني الأوروبي في العقيدة النصرانية طب نشوف الأثر الوثني الهندي يبقى النصارى اللي راح أوروبا شافوا بقى ال- إلهة الحب وإلهة الحكمة وإلهة الزراعة والتجارة فبدأوا يدخلوا الأفكار الوثنية فين؟ في العقيدة النصرانية دي مسألة الله أعلم بس هو قسطنطين متأخر متأخر عشان يعمل دين واحد ويجمعهم كلهم ويجمع الوثنيين ويجمع ال- ويجمع اليهود في ديانه واحده
ده هو ال...
برضه يعني هو عشان يجد سيطرته قسطنطين في الفتره دي كان حصل زي حرب اهليه بين اليهود وبين الوثنيين وعشان يجمعهم بينهم وبين بعض قام عامل ال- خلى السيد المسيح
لا هي فكرة تأليه المسيح آه، هي فكرة بولس وبولس ده رجل يهودي آه، تظاهر بالنصرانية ثم ذهب إلى أوروبا ودعا إلى النصرانية وهو الذي أقنع أباطرة الرومان بالدخول في النصرانية ولكن وفق الاعتقادات الايه الوثنية ده اللي هو التأصيل اللي هم موجود في الكتب وشبه ثابت يعني ويرجح هذا ان بولس له آه، انجيل اسمه إنجو- انجيل بولس وهذا الانجيل يعظمونه كثيرا ومتصفح هذا الانجيل يجد الاثر الوثني واضح تماما فاذا كان ده انجيل بتاعهم والاثر الوثني واضح يبقى الراجل ده لو دعا ناس هيدعوهم لهذا الانجيل فاوروبا لما دخلت دخلت النصرانيه ال- الوثنيه ودخلت كثير بقى من المفاهيم الرومانية في في النصرانية يعني مثلا هرقل وهرقل لا يقصد به ال- واحد معين آه، كثير جدا من أباضرة الرومان كانوا يسمون نفسهم هرقل لأن هرقل علامة على القوة وطبعا حقيقة دلوقتي أن هرقل إله إيه؟ إله السلم والحرب في السلم إله الزراعة والتجارة وفي الحرب إله الجيوش ف كان بيحارب الفرس فانتصر على الفرس فزود الصيام عشر أيام يعني النصارى الآن بيصوموا 40 يوم الأصل الصيام 30 يوم الزيادة ديت مين اللي حطها اللي هو الامبراطور الروماني عندما انتصر على الفرس فهذا برضك دليل على ان العقيدة النصرانية آه، مش عقيدة صافية لما واحد يزود 10 أيام- لا دلوقتي لو افترضنا أي واحد دلوقتي عرض يزود رمضان خمس أيام مقبول طب ينقص منه خمس أيام لا يمكن حتى لو كان مين هم عندهم الأمر مختلف تماما آه، يقال إن, ال- إن كان أحد الأباطرة كان بيكره آه، اللحوم فحرمها على نفسه ومن هنا أدخلوا من من الصيام إن إن هو مش يصوم عن ال- الأكل والشرب لا يصوم عن أنواع معينة عن من المأكولات والمشروبات آه، عقائد آه، تشعر أن أصولها ليس من عند الله عز وجل وحاشا لله أن يكون هذا دينه أو هذا آه، وحيه آه، من الحاجات العجيبة جدا أن النصارى لما راحوا الهند تأثروا بعقيدتين بالبوذيين وبالبراهمة البراهمة هؤلاء وثنيون البراهمة وثنيون ولهم وإلههم بيسموه كرشنا كرشنا إلههم إله ال- البراهمة كرشنا وإله البوذيين بوذا وطبعا بوذا اللي بتوع طلبان جزاهم الله خيرا لما استولوا على أفغانستان دمرهم تمثال بوذا تمثال بوذا ده قعد على مر السنين ما فيش حد ي- ممكن تقول لي طب ليه الصحابة لما فتحوا أفغانستان ما دمروش ت- تمثال بوذا ليه طب ما جلعوهم حاولوا ما عرفوش فقعدوا يضربوا فيه بالدانات وبالصواريخ وال- والبتاع حوالي يجي 45 يوم شهر ونص قاعدين يدكوا فيه بالدبابات والمدافع لغاية لما فتتوه فأن آه، لغيرهم أن يصنع ذلك أنا أقول لكم يا أخوانا آه، بعض دي جدول اهوت دي جدول آه، مقارنة بين أقوال ال- ال- الهنود الوثنيين في كرشنا ابن الله وأقوال النصارى في ال- في ال- في المسيح ابن الله كرشنا آه، عند الهنود الوثنيين هو المخلص والفادي والمعزي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالث المقدس وهو الآب والابن وروح القدس الكلام ده موجود في تاريخ الهند المجلد الثاني صفحة 329 نشوف بقى في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث صفحة 28 و 29 بنفس اللفظ يسوع المسيح هو المخلص والفادي والمعزي والر- والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الآب والابن وروح القدس إيه اللي حصل؟ نفس الكلام طيب آمن الناس بكرشنا واعترفوا بلاهوته وقدموا هدايا من صندل وطين ده موجود في كتاب الديانات الشرقية صفحة 500 وكتاب الديانات القديمة المجلد الثاني صفحة 353 نشوف بقى في إنجيل متى الإصحاح الثاني عدد اثنين بيقول وآمن الناس بيسوع وقالوا بلاهوته يعني ألوهيته وأعطوه هدايا من طيب ومر الكلام هو الكلام في كتاب ديوان اللي بيتكلم عن آه، عقائد الهنود الوثنيين في آه، كرشنا بيقول وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنا الطفل الإلهي وطلب قتل الولد وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها كرشنا نشوف في إنجيل متى الإصحاح الثاني وسمع حاكم البلاد بولادة الطفل يسوع الإلهي وطلب قتله وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بكافة أو أمر بقتل كافة الأولاد الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها يسوع المسيح في آه، كتاب ديوان صفحة آه، 252 آه، 282 كرشنا الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء في سفر الرؤيا الإصحاح الأول العدد الثامن يسوع الألف والياء وهو الأول والوسط وآخر كل شيء برضك سبحان الله في كتاب دين اليهود لمرسي ويلينس صفحة 215 بيقول وكان كرشنا خير الناس خلقا وخلقا وعلما بإخلاص ونصحا وهو الطاهر العفيف مثال الإنسانية قد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل البرهميين وهو الكاهن العظيم برهما وهو العزيز القادر ظهر لنا بالناسوت يعني اللاهوت بتاعه حل في الناسوت فالذي ظهر لنا هو الجانب الإنساني بتاعه في إنجيل يوحنا الإصحاح 13 بيقول وكان يسوع خير الناس خلقا وعلما بإخلاص وهو الطاهر العفيف مكمل الإنسانية ومثالها وقد تنازل رحمة وودعة وغسل أرجل التلاميذ وهو الكاهن العظيم القادر ظهر لنا بالناسوت نفس الكلام طبعا ايه نشوف بقى البوذيين بقى تأثر النصارى بالبوذيين ده تأثرهم بالبرهميين عبدة كرشنا نشوف تأثرهم بالبوذيين عبدة بوذا هاخد بس حاجة واحدة حتى لا أطيل في كتاب اسمه الملاك المسيح آه، لبنسون صفحة 37 بيقول لما صار عمر بوذا اثنتي عشرة سنة دخل الهيكل وصار يسأل أهل العلم وصار يسأل أهل العلم مسائل عويصة يعني عنده 12 سنة يخش بقى الهيكل مكان العبادة بتاع البوذيين ده ويسأل أهل العلم البوذيين رجال العلم مسائل عويصة جدا ما يعرفوش ثم يوضحها لهم حتى فاق كافة مناظريه عنده 12 سنة في المقابل أقوال النصارى في إنجيل الطفولية الإصحاح 21 عدد 21 لما صار عمر يسوع اللي هو عيسى بن مريم اثنتي عشرة سنة جاءوا به إلى أورشليم إلى القدس صار يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة ثم يوضحها لهم وأدهش الجميع الكلام إيه؟ متشابه إلى حد كبير في دوان صفحة 292 لما عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك وظهر عليه مارة أي شيطان كي يجريه يعني الشيطان ظهر على بوذا عشان يصرفه عن العبادة والتنسك برضك في إنجيل متى الصحيح الرابع عدد واحد من ثمانية لما شرع يوسف يسوع في التبشير ظهر له الشيطان ظهر له الشيطان كي يجريه نفس الشيء برضك في دواء صفحة 293 ولسوف يأتي بوذا مرة ثانية إلى الأرض ويعيد السلام والبركة فيها في أعمال الرسل الإصحاح الأول ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية إلى الأرض ويعيد السلام والبركة فيها في كتاب العلوم الدينية لمولر صفحة 28 قال بوذا أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم علانية في إنجيل متى الصح السادس عدد واحد ورسالة يعقوب قال يسوع أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونها واعترفوا بذنوبكم علانية في كتاب خرافات البوذيين لهيردي صفحة 18 بيقول كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم ويقدر على معرفة أفكار المخلوقات كلها في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع كان يسوع يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قادر على معرفة أفكار المخلوقات كلها نفس الشيء برضه نفس الشيء يبقى انتهيت من ذلك إلى أن في هناك أثر وثني دخل إلى عقيدة النصرانية ولذلك النصارى الآن وثنيون متلبسون بالدين ولكنهم وثنيون ويكرهون الدين وثنيون ويكرهون الدين الكثرة الكثيرة ترى أن هذه الكتب مقدسة اللي هي يوحنا ولوقا وكان ده كله وأن كل ما فيها مخزعبلات ومشارب وثنية هي حق من الله يعني الوثنيات الموجودة في هذه الكتب حق من الله ورأوا أن جميع العلوم يجب أن تقف من هذه الكتب المقدسة موقف الخادم من السيد يعني المتدينين من النصارى في اعتقادهم أن كل الأشياء الوثنية دي, دي حق وينبغي أن كل الدنيا كلها تقف منها موقف الخادم السيد وأن الكنيسة يصحيت التعاليم السامية القويمة المكلفة من قبل الله بالمحافظة على دينه وأنه لابد من إرضاء الرب بنشر هذا الدين ومحاربة الكفار الذين لم يدخلوا فيه محاربتهم عسكريا واقتصاديا وفكريا وسياسيا محليا ودوليا حتى يعود الصليب عالميا ولهذا نجد هذه المواقف المخزية من النصارى ضد المسلمين على مر الزمان قديما وحديثا وكلنا يذكر الحروب الصليبية وما سافقوا في دماء المسلمين وحديثا احتلالهم ديار المسلمين واستحواذهم على ثروات بلاد المسلمين وما تركوها إلا يبابا خرابا فعلوا ذلك بخلفيتهم الدينية الوثنية المشوبة بشروح تعاليم كبار رجال الدين النصارى إن إغفال الجانب الديني في النزاع الإسلامي الغربي يعد محاولة لردم الحقائق والالتفاف حولها ولننظر مثلا إلى واحد منهم كيف يقول وهو متجرد محق فيما يقول يقول إليكسي جورافسكي في كتابه الإسلام والمسيحية صفحة 37 ما نصه في أثناء الاحتلال الاستعماري لعدد كبير من الدول والذي جرى بوتائر عالية في القرنين التاسع عشر والعشرين شغل الشعار الديني حيزا مهما في الأيديولوجيا الغربية الاستعمارية وعندما اسمع خلنا الحتة دي وعندما حصل وهو ما حصل في احتلال الفرنسيين الجزائر صفحة سنة 1830 ميلادي الذي وصفه مطران باريس في هذه الفترة بأنه يعني لما الجيوش الفرنسية احتلت الجزائر مطران باريس وصف الاحتلال الجزائر بأنه انتصار للمسيحية على الإسلام انتصار المسيحية على الإسلام مش مجرد لا ومن العجب أن ينكر على المسلمين التمسك بالدين عند مقاومة الكفار المحتلين يعني لما نيجي بقى نحارب الفرنسيين المحتلين لديارنا دولت يقول لها ما تحاربوش وانتوا إرهابيين وانتوا متخلفين ورجعيين ومش عاوزين تحضر ولا مدنية وما إلى ذلك ومن العجب أن يمكن على المسلمين التمسك بالدين عند مقاومة الكفار المحتلين وهذا ما حدث كما يذكر جرافيسكي في كتابه بمطران الجزائر دي بقى مطران الجزائر دوفاليو التعليق على أحداث حرب التحرير الجزائري من سنة 1954 ل 1962 وراح فيها أكثر من مليون قتيل من المسلمين علق بقوله بأنه يدين المحاولات الرامية لإطفاء الصبغة الدينية على تلك المعارك المقاومة للوجود الفرنسي يعني مطران الجزائر النصراني قال لا احنا مش عاوزين ندخل الدين في الحرب ضد فرنسا بلاش موضوع الدين ده بينما لما دخلت فرنسا الجزائر قالوا ايه انتصرت المسيحية على الايه على الاسلام يبقى رافعين رفع لواء الدين يبقى هم اللي بيحاربونا بيرفعوا لواء الدين الوثني ولما نيجي نحاربهم مش عاوزين احنا نرفع لواء الايه لواء الدين واخدين بالكم يا اخوانا المساله دي ويذكر الكاتب نفسه بأن البابا أوبانس الثاني في 26 تشرين الثاني سنة 1095 طالب ملوك وحكام أوروبا باستعادة الأراضي المقدسة من القوى المسلمة التي تخدم القوى الشيطانية وأنهم إذا أعلنوها حروبا صليبية مقدسة فإن الخير مضمون لهم في الدنيا وأن يصبحوا على طريق الجسد المقدس وبذلك يخدمون الرب في الصراع مع الكفار بهذه الخلفية نفهم لماذا أمرنا الله الحق في القرآن الكريم ألا نتخذ غير المؤمنين أولياء ندنيهم ونحبهم ونقربهم ونصحح مذاهبهم قال الله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر إن نصارى اليوم يثيرونها صليبية من جديد ويضللون الرأي العام العالمي بما يسمون السلام والأمن العالمي وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية ومحاربة الإرهاب العالمي والنظام العالمي الجديد وهم لم يرضوا بالغير إلا إذا دخل في دينهم أو على الأقل كان مائعا شائها تافها لا دين له قال ربنا الحق الواحد الفرد الصمد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير طب ليه بقى بيكره بقى النبي صلى الله عليه وسلم آخر نقطة الرسام الدنماركي صور عدة صور في جريدة سيارة في أوروبا ليتخير منها صورة مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم مثيرة للاشمئزاز فهي تصور النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشعة قامت قيامة الشعوب الإسلامية لأول مرة منذ قرون الناس لأول مرة منذ قرون الناس تتهز منذ قرون الناس تتهز وثارت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سابقة أرعدت فرائص اليهود والنصارى وحلفائهم من الوثنيين والملاحدة والعلمانيين وقاطعت الجماهير المسلمة القضايا الأوروبية لا سيما الدنماركية والهندية والبلجيكية ونافيفت خسائر عبدة الصليب على عدة مليارات من عملاتهم وبدوا في الاعتذار ولم أطلق ولم أطراف ثوب جرأتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هيهات هيهات إن ما حدث لا يعكس عملا فرديا قام به مصور موتور أو رسام متهوج إنما هو يعكس اعتقاد طوائف عديدة من النصارى فهم يرون جواز تصوير ورسم الأنبياء فهم يرسمون المسيح يسوع ويجسدونه فغيره أولى بالرسم والتجسيد يعني تصوير الأنبياء عندهم ده مش مش مشكلة احنا رسم الأنبياء قضية لكن عندهم في ثقافة عندهم ان رسم الأنبياء مفيش مشكلة بيرسموا الأنبياء كلهم والنبي اللي يحبوه يرسمه صورة حلوة والنبي اللي ما يحبهوش يرسمه صورة ايه وحشة يعني سيدنا موسى مثلا يبقى طويل ضلفة كبيرة قوي كده وجبار مثلا ماسك جبل كده وماسك جبل كده مثلا عندهم كده أما المسيح يبقى صورته جميلة وحواليه بقى الملائكة بقى لهم أجنحة والخرفان بسرعة حواليه وال... يبقى ده إيه وداع خرفان يبقى وداع الملائكة يبقى إيه بنات ربنا بقى جايين إيه حواليه وبتاع ومش عارف إيه وأمه بقى يعني إيه سنحة كده أوروبية حلوة كده مثلا يعني يبقى ده إيه صورة المسيح فعندهم لا يرون غضاضة في رسم الأنبياء في صور تعكس قوتهم وفضلهم فهم أقوياء يصارعون الوحوش دول أنبياء وهم مليح الوجوه والعيون والأبدان وكل شكل بديع يستملحه يستملحه الرسام الغربي فإنه يصور ويرسم عليه النبي لقد رسموا صور نوح وزكريا وموسى وغيرهم من الأنبياء في صور مناسبة وبالتالي ليس عندهم غضاضة في رسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما صورة النبي محمد التي عرضها رسام دنمارك فهي لا تعكس خروجا عن نسق الثقافي الأوروبي لما أقول الثقافي الأوروبي يبقى ثقافي الإيه؟ الوثني يبقى أوروبا دي ثقافتها يا أخوانا من ثقافة حضارية أوروبا ثقافتها وثنية آه، لا تعكس خروجا عن نسق الثقافي الأوروبي آه، المولغ في تشرب الوثنية وتجرؤ على الله وأنبيائه بل هي تعد امتدادا لهذا النسق الأوروبي السالف اللي قلت لكم بقى تأثرهم بال- بالهندوس وتأثرهم بالرومان وكده وأكبر قدر ثقافي تناوله الغرب فيما يتعلق بدراسة الإسلام هذا القدر متعلق بدراسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أكبر حاجة المستشرقين والكفار درسوا فيها الإسلام يعني هم لم يدرسوا حضارة الإسلام ولم يدرسوا تشريعات الإسلام ولم يدرسوا مثلا آه، أخلاق الإسلام وإنما درسوا مين النبي محمد لوحده كده عشان يطعنوا فيه حتى يطعنوه وهذه الدراسات والحكايات أخذت الطابع الأسطوري الذي ترسخ في وجدان الأوروبيين والحكايات الأسطورية الخرافية الأوروبية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو أبدا من تصويره بما ينفر آه، عنه الأوروبيين أقول هذا في العصور الوسطى يعني خيال النبي صلى الله عليه وسلم وصوروه إن هو حاجة بشعة جدا عشان ينفروا الناس من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلى سبيل المثال هذا راهب دومانكي إيطالي يزور بغداد ويقول بما أنه لم تكن للشيطان قدرات ذاتية كافية لوقف انتشار المسيحية في الشرق اخترع الشيطان كتابا يمثل حلقة وسطى بين العهدين القديم والجديد يعني نفس التوراة والإنجيل واستخدم لأجل هذه الغاية الشريرة وسيطا من طبيعة الشيطان ذاته أما الكتاب فهو القرآن والوسيط هو محمد الذي يجسد دور المسيح الدجال الكلام ده موجود في ثقافة أوروبيين وبيدرسوه إن ال- النصرانية كانت هتنتشر في بلاد المشرق فالشيطان عاوز يوقف انتشار النصرانية يوقفه إزاي؟ يوقف كان فعمل كتاب اللي هو القرآن وع- وخلى واحد آه، اللي هو محمد آه، في دور المسيح الدجال يبقى الدجال عند النصارى الأوروبيين والأمريكان هو مين؟ النبي محمد والقرآن ده كتاب الشيطان مش كتاب رب ال- الأرض والسماوات ومن الأساطير التي نشرت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آه، الموروث الثقافي الأوروبي تلك القائلة بأنه ساحر كبير ساحر كبير استطاع عن طريق السحر والخداع تحطيم الكنيسة في إفريقيا في الشرق وأنه سمح بالدعارة والفسق لكسب مزيد من الإيه من الأتباع الدعارة والفسق اللي هو الإيه تعدد الأزواج سبحان الله لقد صورت أدبيات أوروبا في القرون الوسطى ودرسها الشعب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا وكأنه كاردينال كاردينال دي مرتبة رفيعة تلي البابا وفي 85 كاردينال 85 دولت بيجمعهم مجلس ولما ال- البابا بتاعهم ده يذهب إلى الجحيم يختاروا كاردينال يلي البابا بعد انصرافه إلى الجحيم يعني بعد ما الطاغوت بتاعهم بيغور يوم جايبين ايه كاردينال ينصبوه فمجلس الكاردينالات ده فيه 85 كاردينال فبيقول ان النبي محمد كان كاردينال يا الهي كان كاردينال للكنيسه الرومانيه الكاثوليكيه وكانوا يطلقون عليه اسم ما همت أو مومت أو مميت حيث قام بمحاولة فاشلة الجلوس على كرسي البابوية عاوز يعمل انقلاب ضد البابا اللي هو مميت ده اللي هو محمد بالعربية مميت يعني عندهم باللغة بتاعتهم عايز يعمل انقلاب ضد البابا ويستولى على كرسي البابوية فلما فشل هرب إلى الجزيرة العربية وبسبب ما أصابه من فشل ثأر وانتقم من النصارى بنشر ديانته الجديدة طبعا ده بردك بيقولوا لمين بقى في الكتب بتاعتهم والعيال الصغيرين بيقرأوه والناس المثقفين بيقرأوه ده كلها أساطير وخرافات فبتضغط على عقلهم وجدانهم طيب وأحيانا صوروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب قوة ماردة جبارة أصلها أنه جني أو ساحر خطير وهذا الأصل الجبار أكسبه قدرات فائقة على خلق عجائب خيالية وهمية لجذب الجهلة وعامة الناس ومحدود الأفق يبقى لما نقول لهم ان دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اه ده كان ايه ده كان ساحر او كان ايه كان جني لا تحمل على نبوة لكن تحمل على ماذا على السحر وانه جني شوف يا اخوانا وعلى المستوى اللاهوتي ده بقى المستوى الثقافي الشعبي طبعا المستوى اللاهوتي ده الدراسات الأكاديمية الدينية في الكنيسة فإن المؤلفات اللاهوتية الأوروبية في هذه العصور كانت تركز على عدم قدرة محمد صلى الله عليه وسلم على تحقيق أي معجزة خارقة الأمر الذي يرون فيه أحد البراهين الأساسية الحاسمة على ما أسموه زيف محمد أو كذب محمد أو ادعاءات محمد عليه الصلاة والسلام لا طبعا في كلام كثير بقى لغاية لما قلت آه لقد اجتهد علماء النصارى اللاهوتيين في دراسة القرآن وترجمته بل ودراسة كل علوم متعلقة به من أجل محاربة المسلمين ومجادلتهم وتشكيكهم في الدين وكونوا مجموعة علمية متخصصة سميت بالمجموعة الطليطلية الطليطلية أو فيلق كالوني سير كالوني وهي المجموعة التي صار بالنسبة للأوروبيين المصدر الرئيسي للمعلومات والمعطيات عن الدين الإسلامي على مدى 500 عام تقريبا والتي كان من مقاصدها نشر النصرانية بين شعوب المسلمين البدائية الوثنية طبعا في تأصيل كثيرة بهذا العرض المختصر يمكن أن نقرر أن ما حدث من رسوم تصويرية لشخص النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا نكارة عليه في هذه الحضارة الأوروبية وذلك بتوع الدنمارك والنرويج والبلاد ديت ما اعتذروش ولا البابا بتاع الفاتيكان اعتذر اعتذر عن ايه هم قالوا حاجه غلط هم غلطوا في حاجه عندهم في عقيدتهم وموروثهم الثقافي والكهنوتي والكده انهم ما غلطوش حاجه درجه درجه ساحر او عفريت ولا كاهن ولا ولا حاقد طيب ولذا تعجب نصارى أوروبا كثيرا من الشعوب الإسلامية التي ثارت لرسولها صلى الله عليه وسلم لما الناس كلها هزنت وثارت في الناس في أوروبا وأمريكا الناس ديت زعلانة من إيه؟ إيه اللي حصل يعني؟ لذا قامت إحدى القنوات الفضائية باستطلاع رأي الدنماركيين في مسألة تقديم اعتذار المسلمين في مسألة رسم النبي محمد فكانت أغلبية الجماهير النصرانية 79% لا توافق على هذا الاعتذار 79% من الشعب الدنماركي لا يوافق على هذا الاعتذار احنا غلطنا في حاجة ما غلطناش في حاجة إذا رسم صورة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل عملا فرديا لرسام مغمور ولكنه يعكس في وحشيته ووقاحته صورة نبي الإسلام ورسول رب الأنام في الموروث المعرفي والحضاري والشعب الأوروبي كما ذكرت أنفا وعليه يمكن أن نفهم هذه التصريحات السمجة التي أبداها بعض المسؤولين الأوروبيين أنهم يعتذرون المسلمين في تصوير نبيهم بهذه الصورة البشعة شوف اللي تذرت بهذه الصورة الايه البشعة نزلت ناس دقاق جدا في تصريحاتهم دقاق جدا يبقى يعتذروا بعض المسؤولين مش على المستوى الدين على المستوى الرسمي عشان بقى المصانع الجبنة الدنماركية قفلت أبوابها وما عادش بتصدر لا السعودية ولا قطر ولا الدول دي كلها وفي مصر المساجد قفلت معاهم فقالوا احنا بنعتذر ان احنا صورنا نبي محمد في هذه الصورة البشعة يعني لو كانت الصورة صورة مخففة عن كده ما كانش حصل فيه مشكلة صوره صلى الله عليه وسلم في أسوأ شكل إرهابي متوتر قلق متعطش للدماء العقل لا ساذج موتور غير نظيف غير متحضر جامد ومتخلف دي كلها تصوير النبي صلى الله عليه وسلم في الحضارة الأوروبية هذه الصور تعكس هذه المعاني المجتمعة إذا اعتذروا عن بعض هذه المعاني يبقى أصل هذه المعاني في تراثهم المكتوب والشفاهي عبر أجيال يعني هم لو اعتذروا لنا يبقى أصل المعاني موجود فين موجود عندهم بيدرسوه وبيتناقلوه وبيحكوا لعيالهم وتربوا عليه يبقى احنا مش مسألة اعتذار ده مسألة احنا عاوزين ايه نغير ثقافة الناس دي كلها أخيرا لابد أن يعترف الغرب والشرق أن حضارة الإسلام تقوم على الاعتقاد الإيمان بالله وحده لا شريك له والإيمان بالرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير كداود وسليمان ويوسف وإسماعيل ومن الاعتقاد في حضارة الإسلام الإيمان بالقدر فكل شيء في الكون إنما يوجد بأمر الله ومشيئته وأيضا من الاعتقاد الإيمان بالغيب ومن الغيب الإيمان بما سبق من خلق آدم وكذا ومن الاعتقاد في الحضارة الإسلامية أن الدنيا تقاد بالدين أن الدنيا تقاد بالدين والدين أساس الحياة وهذا كله بخلاف الحضارة الأوروبية وغيرها من الحضارات الأرضية الوثنية فالوجود الإلهي غير معترف به وإن كان آه وإن كان فهو إله مشوه ناقص معيب آه هذا في الحضارات آه الفاسدة أيضا في هذه الحضارات الفاسدة الفصل بين الدين والحياة والأساس ووسيلة تقدمهم في زعمهم وهذا إنصاح عندهم لظروف وسياقات تاريخية أشرت إلى بعضها في الدراسة إلا أنه لا يصلح في حضارة الإسلام فإن قوته وسر نهضتها في الدين الذي أنزله الله من السماء وأقصد بالدين اتباع الوحي فالوحي في الحضارة الإسلامية هو الرصيد الحيوي وهو الميزان وهو القوة الفاعلة والموجهة والباعثة بخلاف الحضارة الغربية فالعقل هو الذي يقوم بهذا الجهد يعني في الحضارة الغربية العقل بيلعن الدين ويا ليته عقل أريب منصف بل هو عقل متعصب موتور كير الإسلام والمسلمين إن الإيمان بالغيب مثلا في الحضارة الإسلامية يمثل أساسا لمنظومة الأخلاق الشرعية وهذا النظام السلوكي الإسلامي للصدق إنجاز الوعد مساعدة الضعيف قضاء الحاجات إلى آخره من الأخلاق التي يفعلها المسلم يريد ثوابها من عند الله الواحد الأحد لا شريك له لا تعترف الحضارات الوثنية بهذه المنظومة الأخلاقية المنبعثة من الدين فهذه الأخلاق الإسلامية في هذه الحضارات الأرضية تعني الضعف يعني مثلا ولذلك ذاك الناس ديت لما تنتصر في معركة بتعمل ايه مع ال مع ال مع المهزوم بتعمل فيه ايه بتدمره بتنسفه طب احنا لو انتصرنا بنعمل ايه بنرحم المغلوب وبنعطف عليه وندويه ونعالجه ومنقهروش لا نقتل شيخا لا نقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا نقطع شجرة ولا نسمم ماء ولا ندمر عمرانا دي حضارة نحن الحاجات دي عندهم لا دي يعتبر رقة وضعف عندهم القادر يمسح يدمر ما يرحمش ده عندهم مش عندهم أخلاقيات أه ولننظر إلى أثر من أثار هذه الحضارات الأرضية الوثنية حديثا وهو قصف أمريكا اليابان بالقنابل الأذرية في الحرب العالمية الثانية ده أمر معلوم اليابان دمرت بعض قطع من أسطول أمريكا في المحيط فعشان دمرت بعض قطع من الأسطول الأمريكي جت أمريكا راحت ضربة نجازاتك وروشيما بالقنابل الذرية إلى الآن في هناك أجيال إلى الآن مشوهة في اليابان والأماكن نجازاكي وهيروشيما ما فيش فيها زر ما فيش فيها أي زرع ومعظم أهليهم مصابون بالسرطانات وما إلى ذلك بسبب وكلام ده منذ كام منذ أكثر من خمسين سنة وفي الأمثلة معاصرة اختبار الأسلحة الأنجلو أمريكية في أفغانستان والعراق والدور على السودان وليبيا وأهلهم مجرى إن غير المسلمين مع نجاح بعضهم في مجال العلم التجريبي الذي ساعدهم بإذن الله في الاختراعات والوقوف على بعض أثر الكون فإنهم يعانون من الفراغ الروحي والعقائدي والسلوكي مما حد بكثير منهم إلى التخلص من حياته طالبا للراحة المفقودة وهذا كله لأن حضارتهم لم تقدم لهم ما تحتاج إليه الروح فكانت حضارتهم مادية حسية جسدية إن ما حدث من رسوم وسخرية لشخص رسولنا الكريم لا يمكن أن يمحى بالاعتذار الباهت الساذج بل لابد من إعادة النظر في كل الموروث الشعبي والمعرفي لأمم أوروبا بما يتفق مع عظمة الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام دي أول حاجة اثنين إعادة النظر في الدراسات النظرية اللاهوتية ووقف الأنشطة التنصيرية في ديار المسلمين عمليا وماديا وإعلاميا الشيء الذي يؤدي إلى فتح الباب للتعايش الآمن بين المسلمين والكتاب في أوروبا وغيرها وبعد هذا يعني بعد ما نغير نطالبهم ان هم يغيروا ثقافتهم التي توارثوها ونغيروا الدراسات اللي هم بيدرسوها ومفيش في كده اي مشكله مش ده الصين طالبه كده من اليابان مش ده الصين طالبه كده من اليابان واليابان بدات تغير مناهجها استجابه لطلبات الصين عملوا كلام ان اليابان كان في التاريخ الياباني تمجيد الجيش الياباني اللي هو لأن الصين كانت مستعمرة يابانية اليابان الدولة الصغيرة ديت استولت على الصين استولت على الصين ف... وكانوا بيستخدموا الصينيات ل... ك... كإماء يعني الجيش الياباني لما دخل الصين استعمل الصينيات كإماء في الخدمة فالتاريخ الياباني بيصور الجيش الياباني بأنه جيش أسطوري وإن الملك بتاع اليابان ده ملك أسطورة فبقى لما الصين طلبت اليابان إن لابد اليابان تعتذر عما فعلته اثنين اليابان تدفع تعويضات ثلاثة اليابان تغير التاريخ بتاعها المكتوب وبالفعل اليابان استجابت واتحذف كل الفصول التاريخية المتعلقة بالتوسعات اليابانية خارج الأراضي اليابانية طب ليه احنا ما بنطالبش كده ان الناس دي تغير التاريخ بتاعها بما يتسق بالتاريخ بتاعنا اشمعنى الصين غيرت اليابان غيرت تاريخها وغيرت الثقافة بتاعتها بما يتفق مع الصين بينما نحن نكتفي بالاعتذار اعتذروا لنا قولوا لنا احنا غلطنا بس لا ده احنا لابد الناس تغير الثقافة بتاعتها الثقافة بتاعتها والتاريخ بتاعها والدراسات الأكاديمية المتخصصة يغيروه وبعدين بعد كده بقى على مستوى احنا بقى بينا وبين بعض نعمل ايه بقى طبعا ده بقى يعني دي كلها في الامال دي كلها امال لانه لن يكون لن يكون هذا الا بالقوه يعني اللي انا بقوله ده يا اخوانا مش هيكون الا لما يكون المسلمين لهم قوه آه مروبه الجاه اليابان استجابت للصين عشان الصين قوه لكن لو كانت الصين ضعيفه متفرقه زي ما قبل موت سنج مثلا ولا يسالوا عنه ولا يعبروه بعد ده كله نعمل ايه بقى نعمل محكمة شرعية إسلامية لمعاقبة كل شخص مسلم كان أو كتابي أو غير كتابي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق القوانين الإسلامية التي شرعها الله تعالى وأن تكون أحكامها نهائية بعد إتاحة الفرصة للمتهم كي يدفع عن, عن, عن نفسه التهمة أصلا فلا استئناف فيها ولا نقض أو طعن بل يطبق حكم الله تعالى في كل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتطاول على شخصه العظيم أو يفعل ما يمكن أن يفهم منه إساءة وبذلك وعندئذ نكون قد أدينا واجبنا في حماية رسولنا ونصرته وحماية حوزتنا ولم نطمع أحدا في ديننا أو رسولنا أو حتى عموم إخواننا ده ملخص الدراسة ان هم لابد الناس ديت لا يمكن ابدا ان نتفاهم معهم الا لو غيرهم خلفيتهم الثقافيه والتاريخيه والدينيه بخلاف ذلك لا يمكن ابدا ان يكون هناك تعايش امن بيننا وبينهم دي خلاص المساله وان الرسام ده مش مساله رسام ده ثقافه امم وثقافه تورثوها عبر الاجيال فما نقدرش ان احنا نقول لهم اعتذروا اعتذروا حاجه ما بيعتقدوها ازاي ده خلاصه لو هناك أي مناقشة أو أي سؤال أسمعه إن شاء الله يعني عاوز أقول لي دي مش مسألة عمل فردي نطلب فيها الاعتذار لا طبعا يا أخوانا كم ده كلام صحيح ولعل من الثمار الفكرة ديت إن أنت تعلم إن عدائك لولاء الناس عداء عقائدي يعني عدائك لليهود والنصارى ده مش عداء إن هم لا عداء عقائدي عقاء يعني عداء مش ان هم استولوا على اراضينا لا ولا هم خربوا ديارنا لا ولا هم استنزفوا مواردنا لا ده دي من جمله العداء لكن ده مش اصل عداء اصل عداء هو الايه العقيده نعم يبقى دلوقتي لو واحد مثلا عمل محل تجاري من الناس دول وكان مبتسم ويعامل الناس بالراحه ويديهم فلوس كتيره والسلع ينزلها بربع ثمنها والكلام ده كله ما نقولش الناس دولت ناس كويسين وطيبين والحلال لا دولت ناس ماكرين غادرين يعني أسمع أن محلات كافور ديت ممكن في بعض البلاد كانوا بينزلوا السلع فيها عشر سعر السلع الموجودة في الدولة يعني مثلا إزازة الزيت دلوقتي عندنا ب 12 جنيه فممكن يقوم منزل هو إزازة الزيت ديت بكام؟ بجنيه ونص وإن شاء الله تاخد تريل مش مشكلة خد زي ما أنت عاوز خذ زي ما انت عاوز لغاية لما المصانع بتاعتنا احنا بتاعت الزيوت تقف والمهندسين يتشردوا والناس فلوسها تضيع واحد بقى ملياردير بس تلاقي مصنعه وقف فلوسها تخلص ماشي ويبقى الحياة كلها متوقفة على الايه على المنتج بتاعهم يباع بعد كده بكام ب 50 جنيه اللي كان بيبيعها بجنيه ونص باع ب 50 جنيه مين اللي هيفصله ولا مين اللي هي... هيقولوا لا لأن هو المتحكم في هذه السلعة لو ما خدتهاش هيبيعها لغيرك فغصب من عنك لابد تشتريها منه يعني ليه السوق يتفتح للحاجة الغالية ديت لأن السوق مضطر لأن لو ما سحبتش في السوق بتاعنا هتتسحب في أي سوق تاني وتتسحب في أي سوق تاني بسعر أقل لغاية لما تمشي تقوم بطلك تقوم إيه تقوم مرتفع ده هو الفكر اليهودي في ترويج السلع يعني مثلا أحسن حاجة تهزها مصر الأقطان المنسوجات المصرية القطنية لا يعلى عليها طب نعمل ايه بقى نفسي زراعة القطن نقول لهم ان اسرائيل دولة متطورة جدا في الزراعة ونجيب خبراء اسرائيليين من اجل تطوير زراعة القطن بدل ما الفدان يجيب مثلا انطرين قطن لا احنا نجيب خمس قناطير قطن بالفعل اول سنة الفدان يجيب خمس قناطير الفلاحين كلهم يتبسطوا وكله يجري على التقاوي بتاعة القطن الإسرائيلي سنتين ثلاثة إيه اللي يحصل الأرض ذات نفسها ما بتستحملش زراعة القطن ده فأقول لك خلاص يبقى العود القطن ده ما عادش ينفع الأرض دي طب نجيب بذرة تانية قطن تاني فيزرعوا أم خاضيين على القطن المصري طويل التيرة اللي كان بيسموه الذهب الأبيض كان بيسموه كده الذهب الأبيض وكانت مصر هي الدولة الأولى في العالم في تصدير القطن احنا كنا بدرس كده في الجغرافيا أول دولة في العالم في القطن هي مصر راح شايلين القطن المصري باللوز بتاعته وجابوا بقى حاجة تانية جديدة بذرة أو جديدة بقى عشان الأرض يستحملها لأن الأرض ما عادش بتستحمل البذرة المصرية يطلع بقى قصير التيلة منعدم التيلة واخد بالك ازاي اي حاجة بقى اما قصر تقوم في شيء تيلة خالص وانضربت القطن واصبحنا الان بنستورد القطن من بره شوف شوف النكسة والله العظيم يا اخواني نكسة نكسة ليست بعدها نكسة طيب شوية القطن اللي كانوا متخزنين ولا شوية قطن بنستوردهم بنصنعهم عندنا مصانع المحلة و... ومصانع كفر الزيات وما إلى ذلك يعملهم إيه بقى يجيبهم صناعات قطنية مناظرة بسعر أرخص الفانيلا اللي انت تلبسها الداخلية ديت يقول لك مثلا ب 17 جنيه لأنها جل وحلو واحدة الصيني زيها بالضبط وحلوة زيها بالضبط بخمسة جنيه انت تعمل ايه هتعمل انت ايه تجيب أبو خمسة طيب يبقى المنتج المصري ده اللي يحصل له لن يقبل عليه فإيه اللي يحصل يتكدس يحصل كسد له يترمى في المخازن لا قيمة له طيب يبقى خط الإنتاج هيقف طالما خط التوزيع مش شغال يبقى خط الإنتاج إيه مش شغال يبقى المصانع كلها تقوم واقفه وبدل ما احنا عندنا 11 مليون ما بيشتغلوش يبقى خلاص سيبوا 30 مليون ما اشتغلوش يعني حاجات جبارة يعني تشعر ان البلد ديت بيكاد لها على أعلى مستوى على أعلى مستوى الله المستعان حد يكون عنده أي سؤال الدين السبيل الدين نمرة واحد كما قلت في موضع آخر نمرة واحد لابد من تأصيل المعاني العقائدية لأن العقيدة هي أصلنا وشرفنا وعزنا اثنين لابد من إيجاد علماء ربانيين ثلاثة لابد من نشر المعاني العقائدية ديت الأمة كلها تتنشر في المعاني العقائدية دي نمرة أربعة الأمة تلتف حول علماء الربانيين نمرة خمسة الأمة دي تنشغل بما يصلحها وينفعها في أمر المعاد والمعاش يعني احنا دلوقتي عاوزين قوة عسكرية بقول الأمة دي تفكر إخواننا في كلية الهندسة وبتوع التكنولوجيا وبتوع التعديم يفكرهم إزاي إن احنا نصنع مدافع وصواريخ نصنع سيارات نكون أمة متحضرة ده هينفعنا وكل قوة لهذه الأمة قوة للمستقبل يبقى دي حاجة تنفعنا في المعاش الفلاحين ليه ما يبقاش هناك وعي بين الفلاحين بدل ما الفلاح يزرع أرضه كلها برنجان وفلفل عشان تاكل مسقعه بلاش فلفل وبرنجان طب ما يزرع أرضه ديت قمح وذرة وغلة الناس تاكل يزرع رز أنا قرأت مقالة حزنت راجل مستشار في الزراعة بيقول مستحيل إن احنا نبقى ننتج قمح بعد كده ليه؟ يقول لك إن القمح محتاج إلى نسبة عالية جدا من المياه واحنا مقبلين على على مشكلة في المياه نمرة اتنين محتاج إلى تدريب عالي وال- والتدريب ده مش موجود مش عارف ايه نمرة تلاتة محتاج لتوزيع ومش عارف ودي مش موجود طب قبل الحد كلها ما هي مصر كانت بتنتج القمح وكانت مصر من الدول المصدرة للقمح زي ما كنا مصدرة لمين؟ للقطن ايه اللي حصل؟ سبحان الله الله المستعان أيها الأخوة آه، الخير لن يكون إلا إذا رجعنا إلى الدين يعني ليس مقصود بالدين إن الإنسان يصلي ويبقى في المسجد بس لا الدين ده روح لابد أن تتسرب إلى أجزائك فتعيش به حياتك يعني افترضنا مثلا أنت الآن ب- بت- بتتضور جوعا لو أنا متضور جوع مش هفكر في الدين مش هعمل الدين برضك نفس الشيء لو أنا يعني آه، سافرت مش هحمل الدين لو اتسجنت مش هحمل الدين لو قدموني كتدق عنقي مش هحمل الدين فالدين ده منهج وروح لابد أن تصاحبه في كل حال من أحوالك ولعل ما نحن فيه من ضيق وكر سببوه نحن قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وأنا ظني إن, إن جزء من العقوبة تفريط أهل العلم في علمهم يعني أهل العلم الآن آه، لا يسوسون وإنما يساسون يعني أهل العلم دلوقتي سواء في آه، مجالات رسمية أو غير رسمية لا يسوسون الناس لا يقودون الناس وإنما يساسون يقادون يقادون يعني إمتى كان الخليفة عبد الملك بن مروان يستأذن على سيد المسيب فلا يؤذن له ده الخليفة اللي الدولة بتاعته بقى مش مصر دولة بتاعته مصر والشام وشمال إفريقيا والحجاز واليمن والعراق و- وولاد ما وراء النهر لغاية الهند تبصين كده شرقا ولغاية المحيط غربا دي كلها دي كلها وال- والأساطيل بتاعته في البحر الأحمر بحر متوسط ومحيط الهند والمحيط الأطلسي أساطيل إسلامية جبارة يروح للعالم يخبط عليه العالم يقول الجارية مين على الباب تقول له ده أمير المؤمنين لا ارمي على الباب شوية مش معبر يخربي أمير المؤمنين لا, لا, لا, لا رئيس ولا محافظ حاجة جبار يترمى على الباب وأمير المؤمنين يقول له يا سعيد عاوز أجوز يعني ابن ولي العهد ولي العهد يتجوز بنتك يقول له لا مش عندي بنات للجواز بالبلدي يعني مش عندي بنات للجواز طب ما بقى يجوز بنته مين بنته ديت كانت اوضأ بنت في العرب وضيئة يعني جمال جبار كان يضرب بها المثل في الوضاء وفي العلم وفي الأدب والغنى يعني سيد المسيب ده كان غني جدا كان غني يبقى ربنا أتاها الجمال ومن قبيل بني مخزوم مخزوم ده أنسب قبيل في قريش يعني قرشية ونسيبة قرشية وعالمة وغنية وجميلة وبنت سعيد المسيب يعني الواحد يتجوز البنت حتى عشان أبوها يجوزها لمين؟ ما يجوزهاش لولي العهد يجوزها لمين؟ لعبد الله ابن أبي وداع ده تلميذ عنده كان له ثيب واحد فقط ولما كان يتأخر شوية بمعناه إن هو بيغسل الثوب وبيتنشف يعني لما يغسله ما يخرجش بره البيت ما فيش عنده إلا هو فقير ماتت مراته استاذ سأل عليه بقى له يومين ما جيش ليا يا ولاد احسن توفي زوجته توفي زوجته ما ينفعش من غير زوجه اخذ بنته اللي هي الجميله الوضيئه العالمه الغنيه النسيبه دي خبط على تلميذه من قال سعيد قال فتذكرت كل سعيد الا سعيد المسيب كل اللي في العالم اسمه سعيد الا سعيد مين اللي هي يعني سعيد المسيب يجي لي فاذا كان الخليفه بيروح له يرمي على الباب ما بيردش قبله يجي لي فالمهم فتح له الباب قال هذه زوجتك أردت ألا تبيت من غير زوجة فإن أحسنت فأحسن إليه وإن أسأت فعليك بالعصر بس اتكل على الله خلص القصة على كده انتهى السهولة والبساطة زواج يسير فكان العلماء يسوسون يسوسون الحجاج بن يوسف الثقفي توعد أظن الحسن البصري توعده إنه لا يفعلن ويفعلن فهو فالحسن توضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فلما دخل عليه أخذ الحجاج يتبسط له في الكلام حتى وأدناه حتى أجلسه على فراشه يا بس شوفوا حضروا السيئة في أول ما جه ده اذبحوه أول ما شافوا أهلا وسهلا إيه الكلام ده؟ اتفضل جنبي هنا و- وقعدوا جنبه يعني يعني بالفعل كان العلماء لهم رهبة وكان العالم أقوى من السلطان كان العالم أقوى من السلطان أحد الخلفاء العباسيين آه، لما دخل آه، في مكة فرأى الناس مجتمعين على إكرمة قال من هذا قال إكرمة قال والله إنه الأفضل مني هو ماشي وحل الحرث لكن العالم ماشي حوله الأمة يبقى أيوه أحسن الحرس ولا الأمة الأمة لما يجي أحد الخلفاء العب... ال- الأمويين أظن هو الوليد عبد الملك أو سلمان عبد الملك الأذكر بالضبط دخل المسجد وكان أحد العلماء في المسجد نايم ومدد رجله كده فالحرس بيخش المسجد آه، قوم بقى قوم الخليفة البتاع فبيقولوا قوم للخليفة قال إنما يقوم الناس ورب العالمين ساعتها الخليفة كان إيه اقترب منه الخليفة وقف قال فك... فوقف كل شعر في رأسه الخليفة ذات نفسه أول ما شافه شعره ذات نفسه وقف إجلالا لهذا العالم اللي هو فادد رجليه على الأرض ده يعني سبحان الله يعني حاجة الواحد لما بيقرأها بيقول إن لابد الأمة تلتف حول العلماء لأن العلماء هم المنقذ المنقذ فلما يجي دلوقتي العلماء دلوقتي يبقى صورتهم يا إخواننا صورة هزيلة جدا فنسأل الله تعالى العافية نسأل الله تعالى العافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نبي محمد وعلى آله وصحبه نبي محمد وعلى آله وصحبه نبي محمد وعلى آله وصحبه نبي محمد وعلى آله وصحبه نبي محمد وعلى آله وصحبه نبي محمد وعلى آله وصحبه نبي محمد وعلى آله وصحبه نبي